بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولو الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله فيه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بكم مع حلقات رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق من كتاب حفظ الأماني ووجه التهاني المسمى بالشاطبية إخواني وأخواتي أولا قبل الشروع في الحلقة بإذن الله إن شاء الله كما عودتنا قناة الرحمة على المزيد من التطور في الحلقات زي ما حضراتكم شايفين في رواية ورش إن دائما وأبدا الحلقات في تطور وفي زيادة إن شاء الله وفي الحقيقة هم لم يدخروا وقتا ولا جهدا في الحقيقة لخدمة القرآن الكريم ولهذا عودتكم قناة الرحمة على المفاجآت بإذن الله فبإذن الله تبارك وتعالى مزيد من المفاجآت مع رواية ورش في الحلقات القادمة انتظروا مفاجآت منها على سبيل المثال بإذن الله تبارك وتعالى ضيوفنا بإذن الله اللي هيكونوا معنا في الحلقات حضراتكم اعتدتوا ان انا اطلع بمفردي ما بين الشرح وما بين استقبال الاتصالات ولكن الجديد بإذن الله هنستقبل علماء في القراءات علماء الأمة في القراءات معانا إن شاء الله وإحنا بنشرح القواعد في رواية ورش وأيضا من ضمن هذه المفاجآت إن إحنا هنحضر معانا طلبة علم بإذن الله يحضروا معانا اللقاء يكونوا نموذج حي للأمة خصوصا إن أنا هنتقي النماذج هتطلع معايا مبتدئين مما لا يجيدون رواية ورش إيه ده؟ المفروض يجيدوا رواية ورش لا انا هجيب نموذج للأمة الإسلامية اللي هيحضروا معايا ان شاء الله نموذج للأمة الإسلامية ان هيكون البرنامج ان شاء الله نحضر معانا ناس مبتدئة لا, تتع... لا تعلم شيء عن رواية ورش عشان يكون نموذج حي بتطوره معانا في الحلقات في تعلمه لرواية ورش عشان نقول رسالة لإخواننا وأخواتنا أو نقدر نقول رسالة للأمة الإسلامية في أقطارها أو في جميع أنحاء العالم يا جماعة اللي علمنا حفظ سبحانه وتعالى قادر انه يعلمنا ورش قادر تبارك وتعالى يعلمنا القراءات جميعها باذن الله آه نخش بقى في موضوع الحلقه باذن الله تبارك وتعالى اولا احنا تابع المد والقصر ولكن عايز من حضراتكم المفروض نكون فتحنا المصحف حضرنا القلم في ايدينا عشان هبتدي الحلقه بالصفحه اللي هنتلوها الاول توجيهاتنا باذن الله في الصفحه نتابع مع بعض على اللوحة والتلاوة المنهجية بتاعتنا اليوم من الآية 25 إلى الآية 29 من سورة البقرة كما اعتدنا أن في كل حلقة بناخد صفحة من المصحف صفحة من المصحف طيب نشوف كده نتابع على اللوحة الصفحة اللي احنا هناخدها النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى عندنا في الآية 25 لفظ آمنوا عندنا في الآية 25 لفظ آمنوا زي ما حضراتكم متابعين على الشاشة الآية 25 مكتوب قدامنا على الشاشة آمنوا قرأ ورش بتثليث البدل قرأ ورش بتثليث البدل واتفقنا أن ده مصطلح أي القصر والتوسط والإشباع في البدل وكذا في الآية 26 لأن ورد لفظ آمنوا كمان في الآية 26 الحاجة الجديدة اللي ضفناها النهاردة عايزين نقول للناس القراية بالأدلة أهو فاكرين الأدلة اللي احنا كنا بنشرحها اهو الدليل قدامنا وامددهما ستة لورش مسجلة اللي هو المنفصل والمتصل وعنه ايضا ثلث البدلة وعنه أيضا ثلثن البدلة اللي هو تثليث البدل القصر والتوسط والإشباع عندنا كمان في الآية 25 لفظ الأنهار قرأ ورش بالنقل بالنقل لا يقل مثل حفص الأنهار يقول الأنهار يا جماعة النقل إن أنا بشيل الهمزة واخد الحركة اللي عليها وانقلها للساكن اللي قبل منها طب هي بتتقري ال آ فشلت الهمزة الفتحة اللي عليها اللي على الهمزة هحطها للام الساكنة فتصير الانهار يبقى قرأ ورش بالنقل في لفظ الانهار ايه تاني وكذا في الآية 27 و29 لفظ الانهار وكذا في الآية 27 و29 كلمة الارض يقرأها ايضا الارض يعني احنا عندنا حفص بيقول ايه الآ الارض هنشيل الهمزة ناخد الفتحة اللي عليها نحطها على اللام فلا تقرأ الارض يقرأها ورش الارض يبقى عندنا الانهار وعندنا ايه الارض في الآية 26 لفظ كثيرا قرأ ورش بترقيق الراء وصلا ووقفا وصلا ووقفا كثيرا كثيرا ويضل يهدي به كثيرا كثيرا ويضل به كثيرا هكذا لوقوعها مفتوحة بعد ياء مادية يبقى عندنا الراء لما تيجي مفتوحة قبلها ياء مادية يعمل فيها ورش ايه الترقيق نخش على اللي بعد منها وكذا في الآية 27 لفظ الخاسرون الراء عندنا تشكيلها ايه يا جماعة كلنا متابعين على الشاشة مضمومة قبلها الحركة اللي قبلها ايه لو سمحت السين مكسورة يبقى لما تجيني راء مضمومة وقبلها كسر الراء ترقق الخاسرون رو مش رو رون الخاسرون خلاص نخش على اللي بعد منها الآية 27 واللفظ ده في الحقيقة حضرتك هتلاقوني كاتب عنده بعض أمور بقول إيه قرأ ورش بتغليظ اللام وصلا يعني يقول إيه أن يوصل زي حفص لأ أن يوصل لا سامعين تغليظ اللام أن يوصل طب إمتى ورش يغلظ اللام أولا لازم خلي بالكم من الأمور دي ورش بيغلظ اللام لما تبقى مفتوحة يبقى ده أول شرط يخص اللام لازم اللام تبقى مفتوحة ويكون قبل منها صاد أو طاء أو ظاء قبل منها إيه صاد وطاء وظاء الصاد والطاء والظاء دول خلاص يا يجوا ساكنين يا يجوا مفتوحين يبقى خلي بالك في عندنا شرطين دلوقتي شرط يخص الحروف اللي هتبقى قبل اللام وشرط يخص اللام الشرط بتاع الحروف اللي هيبقى قبل اللام اللي بيكون في الطاء والظاء والصاد يا تبقى ساكنه يا تبقى مفتوحه طب غير كده يبقى فقدت الشرط ما تلزمنيش طب وفي اللام لازم تبقى مفتوحه خلاص فهمنا الشرط ده طيب نرجع للشاشه بتاعتنا تاني نرجع للوحه بنقول أن يوصل خلاص طيب أدي الصاد قدامنا تشكيلة إيه مفتوحة طب واللام مفتوحة يبقى هيغلظ ورش طب الكلام ده في الوصل خلي بالكوا بقى من نقطة مهمة جدا لو وقفت على الكلمة دي معايا ولا لا أما وقفا نسمع بقى الكلام المهم أما وقفا ففيها التغليظ والترقيق والتغليظ أولى لا لا لا استنى استنى عيدها لنا تاني أما وقفا ففيها التغليظ طب دي معروفة والترقيق والتغليظ أولى ليه ليه أغلظ ورقة قال لك أصلك لو أنت وقفت عليها هقول إيه هسكن اللام فاللي قال بالتغليظ من قال بالتغليظ ركز بقى معايا وركزي معايا نظر إلى الوصل هو أنا لما بوصلها بعمل فيها إيه بغلظها يبقى اذا زي ما انا وصلتها بالتغليظ هقف عليها بالتغليظ عشان كده تلاقيني عاملها لك بين قوسين اجرى الوقف مجرى الوصل يعني زي ما انت وصلت زي ما انت هتقف طب واللي قال بالترقيق نظر الى الوقف وهو سكون اللام فلما قال لك ان انا هقف على الكلمه ديت واسكن اللام يبقى ما بقتش اللام مفتوحه فهغلظها يبقى فقدت الشرط يبقى اما وقفا ففيها التغليظ والترقيق والتغليظ أولى طب هل فيها حاجة أولى قال لك التغليظ يعني لما أقرأها أقول إيه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أن يوصل يبقى غلظت ورققت بس قدمت المقدم ودي نقطة مهمة عايز أنبهكم عليها يا جماعة لما يكون معايا كلمة تقرأ بوجهين دايما وأبدا أبتدي بالوجه المقدم أن يوصل ابتديت بالتغليظ ثم أن يوصل طب وصلا خلاص دي بقى مغلظة قولا واحدا أن يوصل ويفسدون في الأرض خلاص كده طيب نرجع للوحة بتاعتنا مرة أخرى عندنا في الآية 28 في الآية 28 وكنتم أمواتا قرأ ورش بصلة ميم الجمع قرأ ورش بصلة ميم الجمع ليه أدي ميم وراها همزة كلنا حافظين كده طيب كلمة فأحياكم ده بيسمى ذات الياء يعني ايه يا جماعة ذات الياء يعني ايه احيانا بيجيني زي كلمة موسى موسى دي بتتكتب ياء بس هي اصلا بتتك... بتتنطق يه ولا تتنطق الف يا جماعة موسى وعيسى موسى وعيسى استسقى الكلمات ديت انا لما بنطقها بنطقها ايه الف لكن لما بتكتب بتكتب ياء فعشان كده بيسميها العلماء ذوات الياء ذوات الايه الياء خلاص فاحياكم احيا ده فعل ماضي احيا فعل ماضي ولا مضارع ولا امر احيا فعل ماضي طيب الافعال دايما لو انا ردتها لنفسي اقول ايه احييت احييت اسندتها لنفسي اسندتها لتاء المتكلم انا اللي بتكلم عن نفسي فاقول ايه احييت خلاص احييت خلاص ف لما انا رديت الفعل النفسي خلاص صدر ان هو اصله في اصله يائي اصل الفعل يائي احييت فلما اقول احييت خلاص كده اهوت يبقى هنا هيقلل يبقى خلي بالك لو رجعنا للوحة فاحياكم فاحيا انا فتحت فك فتحة كاملة والناس بتسألني عن الفتح والتقليل الفتح بفتح بقي فتحة كاملة فأحيا يا عادي جدا طب والتقليل هميل بالفتحة شوية أو هميل بالألف شوية فأحياكم فأحياكم أو الفرق في النطق باين فأحيا فأحيا وطبعا لينا وقفة طويلة مع باب الفتح والتقليل مع ورش الآية 29 كلمة استوى وفسواهن كلمة استوى فسواهن فيها الفتح والتقليل برضه بس في نقطة مهمة بقى اللي هيتابع معايا الآية 29 هيلاقي كلمة استوى فسواهن دي ذوات ياء قلت فيها الفتح والتقليل وعندي كلمة شيء عندي كلمة شيء كمان فيها لورش التوسط والإشباع لو تابعنا مع بعضنا بقية الآية شيء فيها لورش التوسط والإشباع طيب لما يكون استوى وفسواهن خلاص وشيء فيها لورش التوسط والإشباع حصل الجمع بينهم هنشوفه دلوقتي على الشاشة نشوف حصل الجمع يقول لك إذا اجتمع لورش ذات الياء مع اللين المهموز إذا اجتمع لورش ذات الياء اللي هو استوى فسواهن مع اللين المهموز اللي هو كلمة شيء فله أربعة أوجه ورش ليه أربع أوجه قال لك آه قال لك لو فتحت استوى فسواهن فتحت الاثنين هتقف على شيء توسط وإشباع يبقى هتوصل شيء بالتوسط والإشباع وترجع تعمل فيهم التقليل في استوى وفسواهن ولك في اللين المهموز أيضا التوسط والإشباع يبقى حصل المجموع كام أربعة فتح فتح توسط فتح فتح إشباع يبقى كده اتنين تقليل تقليل توسط تقليل تقليل إشباع يبقى حصل المجموع كام أربعة أوجه خلاص يبقى ده التعليق يا جماعة على الصفحة اللي هنقوم بأدائها اليوم طبعا أنا ابتديت بيها عشان إخواننا اللي بيحضروا عشان نستقبل الاتصالات بإذن الله تبارك وتعالى آه نعود بقى للشرح بتاعنا وزي ما احنا اعتدنا ان انا مش عايز اطول في الشرح باذن الله عشان عايز استقبل الاتصالات وعايز اسمع التلقي عايز اسمع منكم التلقي والمشافهه باذن الله واسمع بقى الاداء بقى النهارده ان شاء الله والتحضير باذن الله زي ما احنا اتفقنا طيب نرجع بقى للشرح بتاعنا احنا كنا توقفنا في الحلقه السابقه عند باب التنبيهات وقلت لو احنا تابعنا على اللوحه في باب التنبيهات وقلت خلي بالنا يا جماعه باب التنبيهات ان انا عندي اكثر من حاله ما هو حكم اجتماع اكثر من بدل في الايه الواحده حال الوصل الاجابه قلت يجب التسويه بينهما يجب التسويه بينهما وخدنا مثال ولو يكن ناخد المثال بتاع وما كان الله ليضيع ايمانكم اخر مثال اللي هو اخواننا في الكنترول اخر مثال تحت اللي هو رقم ب وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم خلاص لو انا قرات هذه الايه معلش اخواننا اللي معايا في الكنترول هنجيب اخر مثال تحت اللي هو وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم كلمه ايمانكم ده مد بدل وكلمه لرؤوف اهو دوت لو احنا تابعنا هذه الامثله ونيجي نوصلها يبقى لازم هسوي ايمانكم ولرؤوف رحيم يبقى انا لو قرات بقصر ايمانكم هقرا بقصر لرؤوف رحيم ولو انا وسطت ايمانكم هوسط لرؤوف رحيم ولو انا اشبعت ايمانكم هشبع لرؤوف رحيم يبقى لازم لما يجيني في الايه الواحده اكتر من مد بدل لازم اسوي بينهما طيب معانا اول اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله اتفضل يا اخ احمد كيف حالك شيخنا الحبيب الله يكرمك ويعزك احسن الله اليك جزاك الله خيرا ربنا ينفع بكم يا رب اللهم امين يا رب نقرا اتفضل يا حبيبي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار جميل كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل نعم
وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة نعم وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها نعم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم نعم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا نعم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا جميل وما يضل به إلا الفاسقين احسن الله اليك يا اخ احمد الله يرضى عليك واضح ان انت بتقرا على توسط البدل أي نعم جزاك الله خيرا تابعنا باستمرار بقى عايز اسمع صوتك كتير جزاك مثل إن شاء الله شيخنا أسألكم الدعاء في أوقات الاستجابة إن شاء الله ح- ربنا يبارك فيك يا حبيبي ربنا يبارك واطلق فيك يا الله محمد لسانك حسان.
بالقران الله يرضى عليك يا رب اللهم امين يا رب.
آه آه، نعود بقى آه باذن الله تبارك وتعالى للشرح معنا اتصال طيب آه نعود بقى للشرح بتاعنا آه باب التنبيهات باذن الله آه كنا توقفنا آه قلنا آه لو نرجع للوحه كما كانت ان شاء الله قلنا لو اجتمع في الايه الواحده اكثر من بدل فهيكون باذن الله لابد من يجب التسويه بينهما طيب لما يجيني مد بدل موصول والاخر موقوف عليه اجمع بينهم ازاي اتفقنا لو انا قصرت مد البدل هيكون طبعا ال- ال- المجمل زي ما حضراتنا حضراتكم شايفين عدد الاوجه ستة يبقى انا لو قصرت مد البدل هقف على اخر بدل في الايه هقف باتنين واربعة وستة طب ولو انا وسطت أربعة يبقى هقرأ هسويه بأربعة أو أعلى عليه بستة طب ولو أنا شغال بست حركات يبقى هسوي بينهم بستة لأن مفيش أعلى من ستة خلاص طب نشوف كده مثال قدامنا آه، المثال بتاعنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون شايفين الأسهم أدي أول مثال على مد البدل آمنوا ده البدل الأولاني طب والبدل الثاني آمنا طب والبدل الموقوف عليه فين البدل الموقوف عليه اللي هو مستهزئون يبقى أنا عندي اتنين بدل مدين بدل موصولين وفي منهم واحد موقوف عليه مستهزئون يبقى أنا لو قرأت آمنوا آمنا اتنين أقف على مستهزئون بكام اتنين واربعة وستة صح كده طب ولو قرأت آمنوا وآمنا بالتوسط أربعة أقف على مستهزئون بكام بأربعة وبستة طب ولو قرأت آمنوا آمنا بالإشباع أقف على مستهزئون بإيه بالإشباع خلاص كده يبقى ديت الآية ودي كان آخر ما تقريبا اللي احنا كنا توقفنا عنده في الحلقة السابقة طيب المثال الآخر اللي قدامي وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف لو تابعنا برضو على اللوحة الآية هي قدامنا وما كان الله ليضيع إيمانكم أدي كلمة إيمانكم أدي البدل الأولاني صح كده وعندي لرؤوف لرؤوف أهو قدامي أهو يبقى أنا لو وقفت زي ما حضراتكم شايفين كده أهو لو أنا قرأت إيمانكم باتنين هقف على لرؤوف 2 4 6 زي ما احنا شايفين الارقام طب ولو قرأت ايمانكم باربعة يبقى هقف على لرؤوف أربعة وستة طب ولو قرأت ايمانكم بست حركات هقف على لرؤوف ست حركات خلاص يبقى اذا يبقى انا اخلص بايه بقى دلوقتي افهم من ايه من القاعدة دي ان انا البدل اللي انا بوصله هوصل باتنين فاللي هقف عليه اقف بزيه باتنين او اعلى عليه اربعة وستة طب ولو انا بوصل باربعة هقف زيه باربعة واعلى عليه بستة طب ولو انا بوصل بستة هسويه بستة بس مش هقدر اعلى عليه لان مفيش اعلى من ست حركات المدود عندي الحد الادنى اتنين والحد الاقصى ست حركات تمام كده طيب نخش بقى على درسنا اليوم وانا شايف ان درس النهارده هام جدا جدا جدا وهو بمس... بمعنى او تحت مسمى انواع البدل عند ورش ايه ده احنا كل اللي احنا عارفينه مد البدل همزة مفتوحة بعدين الف تبقى آ فتصير آمنوا همزة مضمومة بعدها واو فتصير أوتوا همزة مكسورة بعدها ياء إيمانا ده مد البدل اللي احنا عارفينه لكن ايه قضية انواع البدل عند وش وكل اللي احنا عارفينه وتدرسته معانا ان البدل قصر وتوسط واشباع ايه الجديد ايه الجديد في انواع البدل ايه العنوان الجديد ده نتابع مع بعضنا على اللوحة وهنشوف ان انواع البدل عند ورش تنقسم على النحو الاتي انواع البدل ينقسم الى بدل محقق وبدل مغير ايه الموضوع ده بدل محقق وبدل مغير بس لو شفتوا البدل المغير هتلاقوه بينقسم إلى ثلاثة أقسام البدل المغير إما أن يكون بدل مغير بالنقل أو بدل مغير بالتسهيل أو بدل مغير بالإبدال يا جماعة البدل المحقق لو خدنا أول حاجة أولا البدل المحقق البدل المحقق المقصود به إن الهمزة همز ثابت لم يحدث له أي تغيير أنا لما بقول آمنوا هل طرأ على الهمزة أي تغيير الهمزة حقيقية زي ما هي خلاص لما أجي أقول إيه إن الذين آمنوا وعملوا آمنوا وعملوا هل الهمزة حصل لها أي تغيير لا طب ولما أقول وما كان الله ليضيع إيمانكم أو ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب الهمزة ثابتة زي ما هي ما طرأش عليها أي تغيير طول ما الهمزة ثابتة على حقيقتها وبنطقها بتلفظ بها هذا ما يسميه العلماء بدل محقق بيسموه ايه بدل محقق عشان كده الهمزة ثابتة ما حصلش وطرأ عليها أي تغيير بنطق الهمزة عادي بنطق الهمزة عادي طب ما تيجي نشوف البدل المغير ثانيا البدل المغير البدل المغير انا لسه قايل عليه ان عندي بدل مغير بالنقل او بالتسهيل او بالابدال نشوف البدل المغير بالنقل النقل ده ايه قال لك هو نقل حركة همزة القطع الى الساكن قبلها مع حذف الهمزة بقصد التخفيف لا لا يا شيخ تاني تاني تاني عشان نفهم الكلام ده هو نقل حركة همزة القطع قصدك الحركة اللي على الهمزة هتتشال اه هو نقل حركة همزة القطع الى الساكن قبلها يبقى الهمزة عليها حركة فتحة او كسرة او ضمة هناخد الحركة اللي عليها من فوق الفتحة او الكسرة والضمة ونحطها على الحرف اللي قبل منها لان الحرف اللي قبل منها ساكن فهاخد الحركة اللي عليها سواء كانت فتحة او كسرة او ضمة هو نقل حركة همزة القطع الى الساكن قبلها وبعدين طب بعد ما اخد الحركة اللي على الهمزة مع حذف الهمزة ليه بقصد التخفيف اخفف اخفف طيب اديني مثال خلي بالك فاما من اوتي كتابه بيمينه احنا مش بنقولها كده في حفص من اوتي همزة ساكنة وبعدين اوتي الهمزة على الالف مضمومة حذفت الهمزة حذفت الايه الهمزة والضمة اللي عليها اتحطت على النون الضمة اللي عليها اتحطت فين على النون فيصير النطق فأما من اوتي كتابه منو من اوتي كتابه بيمينه هكذا طيب بس ما ننساش ان اوتي او مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع النقل ده بقى هيأثر على البدل لا ما يأثرش عشان كده العلماء سموه بدل مغير بالنقل سموه بدل مغير بالايه بالنقل لاني نقلت بتقول ايه نقلت نقلت حركة الهمزة فعشان كده سمي الحكم النقل بدل مغير بالايه بالنقل فاما من اوتي من اوتي من اوتي كتابه بيمينه يبقى ده بدل مغير بالنقل خلاص طيب نشوف اللي بعد منها طيب نتابع على اللوحة طيب يبقى احنا خدنا فأما من اوتي كتابه بيمينه فأن ده بدل مغير بالنقل طيب التسهيل التسهيل أنا جبت عليه عنوان صغير كده بقول إيه إن التقت همزتان من كلمة فورش يسهل الثانية ورش بيعمل إيه يسهل الثانية والكلام ده أنا اتفقته معاكم في أول لقاءاتي معاكم في ورش قلت لكم يا جماعة أي همزتين جنب بعض لورش عمره ما يحقق همزتين أبدا لازم يسهل الثانية إن التقت همزتان من كلمة فورش يسهل الثانية مثل أعجمي هو مين اللي بيسهل أعجمي زي حفص زي حفص مش حفص عندنا بيقول أعجمي ولا بيقول أعجمي أعجمي يبقى إن التقت همزتان من كلمة فورش يسهل الثانية مثل أعجمي جبت لك مثال زي اللي عنده زي من يقرؤون برواية حفص طيب نجيب كده مثال من آية مثلا وقالوا أآلهتنا كلمة أآلهتنا أنا عندي همزتين الهمزة الأولانية محققة أهي طب والهمزة التانية مسهلة بس خلي بالك الهمزة التانية المسهلة بعد منها إيه واخد بالك من الرسمة بعد منها ألف فدي بدل مش همزة مفتوحة بعد منها ألف يبقى بدل آ زي آمنوا على وزن آمنوا فلما تسهل التانية ده ما يأثرش على البدل في شيء صح؟ فعشان كده كاتب لك على الهمزة التانية مسهلة مع تسليف البدل طب يا شيخ اقراها لنا عشان نعرف نقولها ازاي وقالوا أهالهتنا أهالهتنا أهالهتنا يبقى أنا سهلت التانية بس مع تثليث البدل قصر وتوسط وإشباع يبقى لحد دلوقتي بدل مغير بالنقل لأن عملت نقل للهمزة حركة الهمزة والتاني النوع التاني بدل مغير بالتسهيل لاني سهلت الهمزه الثانيه من اللفظ من اللفظ بيبان غيرت نقلت حركه الهمزه فبدل مغير بالنقل طب الهمزه الثانيه سهلتها فعشان كده بقول بدل مغير بالتسهيل طب نشوف الحاله الثالثه الحاله الثالثه الابدال الابدال الابدال بقول ان التقت همزتان من كلمتين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة الأولى مضمومة والثانية مفتوحة تبدل الثانية واو مفتوحة تبدل الثانية إيه تبدل الثانية واوا مفتوحة زي إيه زي كلمة السفهاء ألا لو تابعنا المثال السفهاء ألا اهو آه قالوا أنؤمن طبعا واش يقول أنؤمن قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا لو أنا وصلت السفهاء بألا واخدين بالكم من الهمزة بتاعت السفهاء مضمومة طب والهمزة اللي بعد منها مفتوحة ورش يبدل الثانية وهو مفتوح يقول إيه السفهاء ولا السفهاء ولا بس خلي بالك بدلها واو مفتوحة امتى لما التقوا الهمزتين اوعى تبتدي بألا وتقول ولا لما تبتدي بيها تحقق الهمزة تاني تقول ألا الإبدال ده ما يحصلش لو وصلت الهمزتين ببعض لو وصلنا الهمزتين ببعض طيب بس اللي يلاحظ من المثال كلمة ألا الهمزة اللي بدلتها دي بعد منها ألف مادية بعد منها أي حاجة لا اللي بعد منها لام فدي ما فيهاش بدل دي فيها ابدال بس انا بس حبيت اوريك الابدال لكن في المثال الثاني لو تابعنا في المثال الثاني لو تابعنا او كانت الاولى مكسوره او كانت الاولى مكسوره خلاص والثانيه مفتوحه خلي بالك او كانت الاولى مكسوره الهمزه الاولانيه يعني والثانيه مفتوحه فتبدل الثانيه ياء مفتوحه فتبدل الثانية ياء مفتوحة زي ايه نشوف المثال لو كان هؤلاء آلهة لو كان هؤلاء آلهة لو تابعنا على اللوحة لو نتابع على اللوحة مع بعضنا المثال اللي قدامنا لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها لو شفنا المثال هؤلاء همزة مكسورة طب وآلهة الهمزة مفتوحة اهي المثال قدامنا لو كان هؤلاء آلهة الهمزة المكسورة طب واللي بعد منها مفتوحة هتبدل ياء مفتوحة طب بس خلي بالك الهمزة اللي بدلتها دي بعد منها ايه ألف مد بدل يبقى لما هتبدل هتبدل مع تثليث البدل طب ارهنا يا شيخ عشان نعرف لو كان هؤلاء آلهة ده مع القصر هؤلاء آلهة لو كان هؤلاء آلهة يبقى أنا أبدلت الثانية, الثانية ياء مفتوحة بس ما انساش إنها بدل مع القصر والتوسط والإشباع يبقى دوت خلي بالنا ان احنا قرأنا تبع التنبيهات عرفنا ان في ورش عنده بدل محقق لان الهمزة لم يعتريها اي تغيير عرفنا ان انا عندي لو حصل تغيير للهمزة هتغير بالنقل وقد تغير بالتسهيل وقد تغير بالايه بالابدال يبقى عندنا انواع البدل نقدر نقدر نلخص القاعدة ونقول يا جماعة اصبح مد البدل انواعه عندنا بدل محقق وبدل مغير بالنقل وبدل مغير بالتسهيل وبدل مغير بالإبدال خلاص طيب أنا آه طبعا في انتظار اتصال حضراتكم عشان آه أسمع آه التلاوة بإذن الله ولحد ما نخلص الاتصالات في انتظار الاتصالات هنخش على درس حكم لفظ أنا هنخش على درس حكم لفظ أنا آه لفظ أنا في القرآن لو تابعنا على اللوحة آه لو تابعنا مع بعضنا على آه اللوحة حكم لفظ أنا بنقول إن يقع لفظ أنا قبل همز الوصل هنشوف لو تابعنا مع بعضنا حكم لفظ أنا بنقول يقع لفظ أنا قبل همز الوصل لو شفنا قدامنا على اللوحة قبل همز الوصل وممكن يقع قبل حرف متحرك كلمة أنا أو لفظ أنا يجيني قبل همز الوصل يجيني آه، قبلها حرف متحرك طيب معانا أول اتصال آه، ثاني اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن أقرأ اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة نعم.
وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها نعم.
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أحسن.
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم نعم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم بارك الله فيك أحسن الله إليك معنا اتصال
السلام عليكم عليكم السلام آه، أحبكم في الله يا شيخ جزاك الله خيرا آه، أقرأ عليك ورش إن شاء الله و...
اتفضل جزاك الله خيرا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل بس هستأذن حضرتك في حاجة إن شاء الله خذ آه، خلي بالك من ترقيق الراء من ثمرات رزقا قالوا
ترقيق الراقد تاع نعم.
رزقا نعم وانت- شكرا جزاك انا مبتدئ على فكره آه، كلنا بنتعلم جميل جزاك الله انا سعيد خيرا.
انك بتتصل والله ونفسي الجميع يتصل عشان نتعلم جزاك القرآن لا الله يؤخذ خيرا.
الا بالمشافهة اتفضل.
والله لا انا فخور يعني كنتكلم معكم في قناه الرحمه جزاك الله خيرا شكرا اتفضل
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها بس عايزك بقى تفخم الضاد شوية باعوا ضاضا جزاك الله خير اتفضل.
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها نعم
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم انت بتقرأ بت- بتوسط البدل صح؟
آه نعم بتوسط امانه هات كده فاما الذين امنوا بالتوسط تاني
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم نعم
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا بس رقق الدال شوية ارادا دا فيقول فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا مم.
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين احسن الله اليك جزاك الله خيرا معنا اتصال السلام عليكم السلام وعليكم عليكم السلام.
السلام السلام عليكم وعليكم السلام ازي شيخنا جليل جزاك الله خيرا الحمد لله في نعمة بارك الله في عمرك بارك الله فيك جزاك الله خيرا آه، اولا آه، ان شاء الله مش بعرف اقرا وارش نعم
فهل ممكن اقرا ال- يعني سوره حفص اتفضل
شكرا جزيلا اتفضل اقرأ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آم- آمنوا فيعلمون أنه الح- أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين جزاك الله خيرا وجزاك أحسن الله شيخ جزاك الله خيرا معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام كيف أقرأ؟
اتفضل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لهم أن لهم.
جنات
بس خلي بالك الهمزة مفتوحة أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما أنت بتقرأ- رزقوا منها إيه إيه إيه انت عندك كم سنة أنا اه تسع طب انت بتقرأ بحفص ولا بورش
ورش طيب بس خلي بالك ورش يقول الانهار
الأنهار لا قول كده الانهار الأنهار كمل يلا كلما رزقوا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا زين رزقنا رزقنا من قبل وأوتوا لا، به وأتوا به وأتوا وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن لا خلي بالك خلي بالك مد شوية انقطع لا يستحيي إن الله لا إن يستحيي الله لا مد شوية يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا ويعلمون أنه الحق من ربهم لما تط... فيعلمون أنه الحق من ربهم ويعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله وبهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا لا و- كثيرا كثيرا لا، راء.
كثيرا أيوة كده وما يضر به إلا الفاسقون الفاسقين الفاسقين جزاك الله خيرا معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا جزاك الله خير ربنا يبارك لك يا رب ممكن أقرأ اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون أحسن الله إليك التلاوة ما شاء الله ممتازة أحسن الله إليك معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه، اتفضل آه، أقرأ من البداية ولا إيه؟
لا اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا آمنوا آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون ده ا- ارجع من عندي ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض طيب آه، آه، عايز هستأذنك في حاجة اتفضل آه، خد لي من عند لفظ أن يوصل أقف عليها ماشي هتقف عليها بكم وجه وجهين الأول الأول التفخيم وبعد كده الترقيق أيوة يلا اسمه الت- يعني خلي بالك آه، آه، علمائنا قالوا أن التفخيم يخص خص ضغط القذ أما اللام بنقول عليها مغلظة اه تغليظ أيوة كده هنقف في هات الوجه الأولاني ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل به خلي بالك من به آه، المد
آه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أدي الأولاني هات الترقيق أن يوصل اوصل من عندها يلا من أول أن يوصل اه اوصل على طول أن يوصل لا ويفسد فغلظ أن يوصل ويفسدون في الأرض جميل أولئك هم الخاسرون رقص.
أولئك هم الخاسرون ايوه كده
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى ثم استوى إلى لا، خلي بالك بقى.
ثم استوى لا آه، انت معايا نعم آه، الايه ديت لو انت خدت بالك وانا بشرحها انت تابعت الشرح اه بتاعها ال- معلش اجيب الاثنين مع بعض اه بالظبط هتفتح الاثنين وتروح بعد عند كده الشيء أميل- بالتوسط أميل والاشباع يلا
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم لا شيء أربعة وستة وهو بكل شيء عليم الإشباع وهو بكل شيء عليم آه، آه، أنت أنت مجاز في ورش لا لسه انا طيب.
بتابع حضرتك بس نعم بتابع حضرتك بس طيب جزاك الله خيرا ي- يسعدني بقى ان انا اسمع صوتك كل حلقه ان شاء الله ان شاء الله ربنا باذن الله جزاك الله خيرا آه، طبعا يعني اخواننا في الكتب بيقولوا ان الوقت في الحقيقه انقضى سريعا وكم تنقضي الاوقات سريعا في ذكر الله تبارك وتعالى آه، ان شاء الله يعني آه، يهمني بس كلمه ان ان شاء الله ال- ال- ال- فيما هو آت او في الحلقات القادمه باذن الله آه، ضيوفنا اللي هيشرفونا باذن الله ويهمني آه، النموذج الحي اللي هنقدر نقول عليه آم، مبتدئ معانا هيكون في روايه ورش حتى يكون نموذج حي ونقدر نقول شاهد حي للامه الاسلاميه اجمع ان ده راجل معانا لسه مبتدئ في هذه الروايه فنقدر نقول للامه الاسلاميه كلها هذا هو واحد لسه بيبتدئ في هذه الروايه هو موجز في حفص ولكن في رواية ورش لسه بيبتدئ عشان يقدر نقول نموذج قدام الأمة ونقدر نقول للناس يا جماعة اتعلموا رواية ورش وما تخافوش وما تقلقوش الأحكام مش هتخش في بعضها وخلي بالكم أن القرآن لا يؤخذ إلا بالمشافهة والتلقي فيهمني أيضا اتصالاتكم عشان أسمع بالمشافهة والتلقي مش هيكفي السماع بس صحيح السامع كالشارب والقارئ كالحالب عايزين بقى نجيب القسم الثاني السامع كالشارب انتوا سمعتوا وسمعتوا احكام اين القارئ عشان نحلب بركة القرآن والقارئ كالحالب يهمني تفاعل الناس عشان خطابي للمتصل هيكون خطابي للأمة فيهمني تواصل الناس وتفاعل الناس معايا عشان نقدر أسمع آه، من خلال القراءة بتاعتكم ونقدر نحكم على الأحكام فيهمني جدا اتصالاتكم الصفحة الجاية إن شاء الله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض ولا في الأرض في الأرض خليفة هناخد من الآية 30 وانتهاء بالآية 37 حضروها وانتظروني في الخميس المقبل وأنا هنتظركم أيضا عشان أسمع اتصالاتكم في الخميس القادم جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وأحسن الله إليكم أراكم في حلقات مقبلة إن قدر الله البقاء واللقاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
اقرأ وارتقب القرآن وانعم بالنور الرباني رتل آيات الرحمن في روض